حبك شاف الكرام رضاك قد ايه بيغني حياتي هنا قد ايه وما عندكش فكرة هواك قد ايه بيدي زماني انا قد ايه لا ما عندكش فكرة رضاك قد ايه بيغني حياتي غنى قد ايه وما عندكش فكرة انا ازاي في حبك بضحي كتير بضحي كتير بضحي كتير بضحي كتير وبنسى عشانك قلوبنا تدوب ومنك تغير قلوبنا تدوب أو منك تغير ما عندكش فكرة هواك قد إيه بيدي زماني أنا قد إيه لا ما عندكش فكرة لا لا لا رضاك قد إيه قد إيه بيغني حياتي يا حياتي غنى قد إيه وما عندكش فكرة هواك قد إيه بيدي زماني أنا قد إيه آه ما عندكش فكرة رضاك قد إيه بيغني حياتي غنى قد إيه وما عندكش فكرة أنا إزاي في حبك بضحي كتير بضحي كتير بضحي كتير بضحي كتير وبنسى عشانك قلوب ناس تدوب ومنك تغير آه قلوب ناس تدوب ومنك تغير بحبك لوحدك بحبك لوحدك من الدنيا دي كأنك هواك من الدنيا دي كأنك هواك ونورها وزهورها أو نورها وزهورها بحبك لوحدك أحبك لوحدك من الدنيا دي كأنك هواها من الدنيا دي كأنك هواها آه نورها وزهورها أو نورها وزهورها آه عندكش فكرة هواك قد ايه بيدي زمان انا قد ايه وما عندكش فكرة رضاك قد ايه بيهني حياتي غنى قد ايه لا ما عندكش فكرة هواك قد ايه بيهدي زماني انا قد ايه اه ما عندكش فكرة لا لا لا رضاك قد ايه بيهني حياتي غنى قد ايه وما عندكش فكرة انا ازاي في حبك بضحي كتير كتير بضحي بكتير بضحي بكتير بضحي بكتير وبنسى عشانك قلوب ناس تدور آه ومنك تغيب قلوب ناس تدوب ومنك تغيب ما عندكش فكرة هواك قد ايه بيدي زماني انا قد ايه لا ما عندكش فكرة رضاك قد ايه بيغني حياتي يا حياتي غنى قد ايه اه ما عندكش فكرة هواك قد ايه بيدي زماني انا قد ايه لا ما عندكش فكرة هواك قد ايه بيغني حياتي غنى قد ايه وما عندكش فكرة أنا ازاي في حبك بضحي كتير بضحي كتير بضحي كتير بضحي كتير وبنسى عشانك قلوب ناس تدوب أو منك تغيب قلوب ناس تدوب ومنك تغيب أحبك لوحدك أحبك لوحدك من الدنيا دي كأنك هوانا من الدنيا دي كأنك هوانا ودورها وزهورها ونورها وزهورها بحبك لوحدك أحبك لوحدك من الدنيا دي كأنك هواها من الدنيا دي كأنك هواها آه نورها وزهورها أو نورها وزهورها آه علي فكرة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة يا أحلى الناس في عينيا أيوة يا أغلى الناس أيوة أيوة يا أحلى الناس في عينيا أيوة يا أغلى الناس أيوة أيوة يا أحلى الناس معنيا أيوة يا كل الناس أنا إحساسي بحبك أكتر من كل الإحساس وأيوة يا أحلى الناس معنيا أيوة يا كل الناس أنا أنا إحساسي بحبك أكتر من كل الإحساس فوق الحب بحبك حب بحبك حب عجيب وغريب لو قسموا على كل جراح على كل جراح الدنيا تطيب فوق الحب بحبك حب بحبك حب عجيب وغريب آه لو قساوم على كل جراح على كل جراح الدنيا تطيب وانت هقول لك مين في حياتي ما انت احب سبب لحياتي وانت هقول لك مين في حياتي وانت احب سبب لحياتي آه أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة يا أحلى الناس في عينيا أيوة يا كل أيوة أحلى الناس بعينيا أيوة يا كل الناس أيوة أيوة يا أحلى الناس بعينيا أيوة يا أغلى الناس أنا إحساسك حبك أكتر من كل الإحساس وأيوة يا أحلى ناس في عينيا أيوة يا أغلى الناس أنا إحساسك حبك أكتر من كل الإحساس فوق الحب بحبك حب بحبك حب عجب وغريب لو قسم على كل جراح على كل جراح الدنيا تطير آه فوق الحب بحبك حب بحبك حب عجيب وغريب آه لو قسموا على كل جراح على كل جراح الدنيا تطير وانت هقولك مين في حياتي ما انت حب سبب لحياتي وانت هقولك مين في حياتي وانت حب سبب لحياتي انت باللبس في ايامي انت انت وانت نجم في ليل اوهامي انت انت انت باللبس في ايامي وانت نجم في ليل اوهامي اه انت باللبس في ايامي وانت نجم في ليل اوهامي انت انت وانت اللحن اللي في انغامي انت انت انت باللبس في ايامي اه وانت نجم في ليل اوهامي انت باللبس في ايامي انت انت وانت نجم في ليل اوهامي انت انت او انت اللحن اللي في انغامي انت انت انت باللبس في ايامي انت أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة يا أحلى الناس فعليا أيوة يا أغلى الناس أيوة أيوة يا أحلى الناس فعليا أيوة يا أغلى الناس أيوة أيوة يا أحلى الناس فعليا أيوة يا كل الناس انا احساسك حبك اكتر من كل الاحساس وايوه يا احلى الناس بعنيا ايوه يا كل الناس انا احساسك حبك اكتر من كل الاحساس فوق الحب بحبك حب بحبك حب عجيب وغريب لو قسموه على كل جراح على كل جراح الدنيا تطيب آه فوق الحب بحبك حب بحبك حب عجيب وغريب آه لو قسموا على كل جراح على كل جراح الدنيا تطيب وانت حولك مين في حياتي ما انت احب سبب لحياتي وانت حولك مين في حياتي وانت احب سبب لحياتي وانت تدل في سيف ايامي انت وانت النجم في ليل اوهامي اه انت تدل في سيف ايامي وانت النجم في ليل اوهامي انت وانت اللحن اللي في انغامي انت انت وانت تدل في سيف ايامي انت انت وانت نجم في ليل اوهامي انت انت تدل في سيف ايامي انت انت وانت نجم في ليل اوهامي انت انت وانت اللحن اللي في انغامي انت انت انت دل في سيف ايامي انت انت وانت نجم في ليل اوهامي انت انت انت دل في سيف ايامي وانت نجم في ليل اوهامي اه انت دل في سيف ايامي وانت نجم في ليل اوهامي انت انت وانت اللحن اللي في انغامي انت انت انت دل في سيف ايامي اه وانت نجم في ليل اوهامي انت ظل في سيف ايامي انت انت وانت نجم في ليل اوهامي انت انت آه، وانت اللحن اللي في انغامي انت انت انت بنلف في ايامي انت انت وانت نجم في الاوهامي اه انت باللبس في ايامي انت انت وانت نجم في الاوهامي انت انت وانت اللحن اللي في انغامي انت انت أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة يا أحلى الناس في عينيا أيوة يا أغلى الناس أيوة أيوة يا أحلى الناس في عينيا أيوة يا أغلى الناس أيوة أيوة يا أحلى الناس في عينيا أيوة يا كل الناس انا احساسي بحبك اكتر من كل الاحساس وايوه يا احلى الناس بعنيا ايوه يا كل الناس انا احساسي بحبك اكتر من كل الاحساس فوق الحب بحبك حب بحبك حب عجيب وغريب لو قسموه على كل جراح على كل جراح الدنيا تطيب آه فوق الحب بحبك حب بحبك حب عجيب وغريب آه لو قسموا على كل جراح على كل جراح الدنيا تطيب وانت حولك مين في حياتي ما انت احب سبب لحياتي وانت حولك مين في حياتي وانت احب سبب لحياتي وانت تدل في سيف ايامي انت انت وانت نجم في ليل اوهامي انت انت دل في سيف ايامي انت انت وانت نجم في ليل اوهامي انت انت وانت اللحن اللي في انغامي انت انت وانت اللحن اللي في انغامي انت انت وانت اللحن اللي في انغامي انت انت وانت اللي بقول لك غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي وانت اللحن اللي في انغامي انت انت انت اللحن اللي في انغامي انت انت وانت اللي بقول لك يا غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي واحبك لوحدك احبك لوحدك من الدنيا دي كأنك هوا من الدنيا دي كأنك هوا ونورها وزهورها ونورها وزهورها آه آه ما هو انت هوايا واول منايا واخر منايا يلي ما عندكش فكره ما هو انت هوايا واول منايا واخر منايا يلي ما عندكش فكره ما هو انت هوايا واول منايا ما هو انت هوايا هوايا وأول منى وأقول بس إيه أنا أقول بس آه ما عندكش فكرة والشكر وجودك بيملى عليا الوجود ويخلق قصادي من الشكر ويفتح لي عالم مفيش له حدود ويفتح لي عالم مفيش له حدود ويفتح لي عالم مفيش له حدود مفيش له حدود حبيبي حياتي يا حبيبي حياتي يا ريتك يا ريتك يا ريتك يا ريتك تشوف روحك انت انت بعيوني عيون المحبة عيون المحبة عيون المحبة اللي فيك ذوبوني عيوني يا ريتك يا ريتك يا ريتك يا ريتك تشوف روحك انت انت بعيوني يا حبيبي عيون المحبة عيون المحبة عيون المحبة اللي فيك ذوبوني تشوف انت عندي حبيب قد ايه تشوف انت مني قريب قد ايه اه تشوف انت عندي حبيب قد ايه تشوف انت مني قريب قد ايه تشوف اللي فاتني اقول لك عليه حبيبي حياتي يا حبيبي حياتي وجودك بيملى عليا الوجود ويخلق قصادي من الشكرور وجودك بيملى عليا الوجود آه آه ويخلق قصادي من الشكرور ويفتح لي عالم مفيش له حدود ويفتح لي عالم مفيش له حدود ويفتح لي عالم مفيش له حدود مفيش له حدود حبيبي حياتي حبيبي حياتي يا ريتك يا ريتك يا ريتك يا ريتك تشوف روحك انت انت بعيوني عيوني عيون المحبة عيون المحبة عيون المحبة اللي فيك ذوبوني عيوني يا ريتك يا ريتك يا ريتك يا ريتك تشوف روحك انت انت بعيوني قد ايه اه تشوف انت مني قريبة قد ايه تشوف اللي فاتني اقول لك عليه وايه السبب تشوف حب عجب كمان بالعجب وايه وايه السبب تشوف حب اعجب كمان بالعجب ده انا لو ما فيش لاجل حبك سبب عيش برضو احبك لانك حبيبي وايه السبب تشوف حب اعجب كمان بالعجب وايه وايه السبب تشوف حب اعجب كمان بالعجب ده انا لو ما فيش لاجل حبك سبب عيش برضو احبك لانك حبيبي وانا جنبي منك بحس بامان كأن بإيديا الوجود والزمان أنا جنبي منك آه بحس بأمان آه كأن بإيديا الوجود والزمان وأنا جنبي منك حنين يا عيني آه آه يا عيني آلي يا عين آلي يا يالي وانت ده اللي في سيف ايامي انت وانت نجم في ليل اوهامي انتوا انتوا انتوا ده اللي في سيف ايامي انتوا انتوا وانتوا نجم في ليل اوهامي انتوا اه وانت اللحن اللي في انغامي وبرضه انت وانت اللحن اللي في انغامي انت انت انت اللحن اللي في انغامي برضو انت انت اللحن اللي في انغامي انت انت انت اللحن اللي في انغامي انت انت وانت اللي بقول لك آه غرامي يا يا غرامي غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي أحبك لوحدك أحبك لوحدك من الدنيا دي كأنك هواك من الدنيا دي كأنك هواها ونورها وزهورها ونورها وزهورها ما هو انت هوايا واول منايا واخر منايا يلي ما عندكش فكرة آه، ما هو انت هوايا واول منايا واخر منايا يلي ما عندكش فكرة وأول منايا ما هو انت هوايا هوايا وأول منايا وأقول بس إيه أنا أنا أقول بس إيه ما عندكش فكرة